بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية ما تزعلوش مني دي الحقيقة ما زلنا بنمثل على بعض وبنمثل على ربنا عايزين نعيش بقى الحقيقة نعيشها نعيشها بجد فانا هتفل واللي جنبي زعل ايه اللي انت بتعمله في الصلاه ده بلا قرف قول له ده سيدنا النبي ما تصلي عليه قال لي اعمل كده لما اسرح وانا راجل غلبان بسرح معلش ربنا يعافيك من الهموم انت راجل طيب ما عندكش هموم ما بتسرحش لكن انا بسرح فاعذرني سامحني حقك عليا انا غلطان وادي راسك يا بوسه وتعدي والصلاه الثانيه هتلاقيه بيعمل هو كده والثالث والرابع كلنا ذلك الرجل ربنا يسترنا واياكم في الدنيا والاخره الاستعاذه ايضا حفظ لك من مخلوقات الله حفظ لك من مخلوقات الله حديث آه، خوله بنت حكيم السلميه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق دي انت بتقولها 3 الصبح و3 بالليل في أذكار الصباح والمساء دي في موضع تاني اللي هو موضع ايه بقى لما تنزل في مكان دخلت شقة وهتبات فيها تقول أعوذ بكلمات الله التامات ماشي بعربيتك وركنت هتقف شوية أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق رايح آه، شقة بتاعتك وانت ما دخلتهاش من زمان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضرك شيء يجيرك الملك من الشياطين والهوام والتعابين والحيات والصراصير وال والعقارب وكل شيء لم يضره شيء أعوذ بكلمات الله التامات من إيه من شر ما خلق من شر ما خلق أكثر بها وبتاع الصبح والمساء طبعا لم يضره شيء من ليلته تلك لم يضره شيء في يومه هذا من قال حين يصبح يبقى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أيضا الاستعاذة كما تحميك من اخطار الخلق تحميك من اوهامك من ضرر الاحلام المفزعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان فاذا حلم احدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضر الرؤية من الله والحلم من الشيطان الرؤية شروطها أن تأتي كفلك الصبح يعني إيه كفلك الصبح ما أنت بتنام وتشوف وانت نايم حاجة أحيانا تبقى الصورة مغبشة ما انتش مفيش حاجة واضحة لكن الرؤية بتبقى الأمور واضحة زي فلق الصبح في نور ده فلان وفي المكان الفلاني وبنعمل كذا وقال كذا زي فلق الصبح نور ويصبح من شرح الصدر التاني اسمه حلم من الشيطان يحلم بأحلام وحشة مفزعة مزعجة فالواحد لو شاف حلم يعمل ايه الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال اول حاجه يبصق وفي فرق بين يتفل ويبصق يتفل ما أخرجش من فمه إلا ريح ورذاذ خفيف نفس ينفس ويتفل ويبصق ينفس هوا بس يتفل فيها رذاذ يبصق يطلع كل ريقه يبقى لما تصبح الصبح وتلاقي نفسك شفت حلم وحش تبصق تبصق بصق عن يساره فليبصق عن يساره ما قالش ثلاثا مرة وليتعوذ بالله من شرها اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الحلم ولا يذكرها لأحد تحكاش لحد بقى فإنها لا تضر النهاردة لا يمر يوم إلا ومئة واحد يسألوك عن تفسير الأحلام شيء عجيب ظاهرة اليومين دول وانا قلت في مرة من المرات ان ديك دليل ان الناس بتنام كتير ما هو لما بينامش كتير هيحلم امتى لكن من النوم التقيل والطويل بيحلم دي نمرة واحد اتنين دليل تسلط الشيطان على الناس في هذه الايام نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وده واضح ان فعلا الشيطان فيه ايه في تسلط فعلا مسيطر يعني احيانا تدخل البيوت يعني اول امس الساعه واحدة بالليل احد الاخوه تعالى عشان البيت هينهدم دلوقتي ورحت اشوف فيه ايه تدخل البيت تحس في شياطين في شياطين معسكره في البيت ووجوه الاولاد تبص في وش الواد والبنت والزوجه وزو... آه آه في هنا شيطانه اه شياطين راكبه وتقول له استعيذ بالله من الشيطان الرجيم يا عم الشيخ عايزين نحل المشكله الاول خلي بقى موضوع الاستعاذه ده إيه؟ طلعني وبعدين استعيذ بالله من الشيطان الرجيم مصيبه فعلا احنا مش مقدرين مأساة الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم املأ بيوتنا وبيوت المسلمين خيرا وبركة اللهم املأها ملائكة ومؤمنين من الجن اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا أذى الجن والإنس اللهم اصرف عنا كيد الشيطان والإنسان تستعيذ بالله عز وجل كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان هي التي تحميك وهي التي تصرف عنك هذا الأذى في موضوع الأحلام ما تحكيش لحد ابصق واستعذ واسكت هذه أوامر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الاستعاذة أيضا تفيد في دفع الوسوسة والمبتلين بالوسوسة في هذه الأيام كثيرون أيضا اللهم عاف كل مبتلى واشف كل مريض اللهم اكشف البلاء عن المبتلين من المسلمين فالوسوسة كيد من كيد الشيطان جاء بعض الصحابة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن ينطق به قال أو قد فعل الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ذاك صريح الإيمان إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليقل آمنت بالله ورسله وفي رواية آمنت بالله وكتبه ولينتهي آمنت بالله وكتبه والإيه ولينتهي ولينتهي هي دي ثلاث حاجات زي الأولانية اللي قلنا يبصق ويستعيذ وإيه ويسكت ما يقولش حد دي برضو كده يستعيذ ويوحد وإيه ينتهي مصيبة الموسوسين كتر الكلام المبتلى بالوسوسة عمال يشكي يا فضيلة الشيخ انا بيجي لي الشيطان ويخليني مش مش عارف اقول ايه ما تقولش يقول اصلا انا لما بقرا في المصحف مش عارف بيحصل لي ما تقولش اسكت الرسول قال وايه ولينتهي انتهي عن التفكير انتهي عن التصور انتهي عن الكلام انتهي عن الشكوى انتهي عن الأسئلة انتهي اسكت فعلا مصيبة الناس النهاردة كتر الكلام اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا هي دي المشكلة كتر الكلام وكل ما يشتكي بيحصل ايه تزيد صح كده تزيد كل ما يشتكي تزيد وتتطور ويلاقي حاجات جديدة وتحس بعض الناس تلاقيه كده يقول لا ده انا بتخيل لي حاجات ما حصلتش البشر انت ما تعرفش بي- بيحصل لي طب اسكت طب خلاص لا هو مبسوط ان هو عمل اللي ما اتعملش نعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله بالله مهمة جدا ان الاستعاذة بمين الله المعبود احنا قلنا في فرق بين الاله والرب الاله هو المعبود والرب هو الرزاق المربي الخالق فلما انا بستعيذ بستعيذ بمين بالمعبود بإلهي سيدي اللي انا بعبده بتقول له يا رب انا عبدك اللي بعبدك احميني واحرسني واحفظني ودافع عني ورد عني يا رب يا رب ماليش غيرك ابات واصحى في خيرك ما تحوجنيش لغيرك هي دي اعوذ بالله من الشيطان الشيطان بقى علم على ابليس وابنائه واتباعه وذريته واتباعه وقبيله ومن معه اعوذ بالله من الشيطان او الشيطان تطلق من شطنه وهو المارد فتطلق على كل من كفر من الجن واراد اذيه بني ادم يبقى ايه شيطان يبقى كل كافر مؤذن من الجن اسمه شيطان الرجيم من الرجم وهو الطرد والابعاد اعوذ بالله من الشيطان الايه الرجيم يعني اعوذ استجير واحتمي والتجئ بالله بسيدي والهي ومعبودي الذي احبه واعبده من كل مؤذن من الجن يريد اذايا كافرا هذا المطرود من رحمة الله المبعد عن نعمة الإسلام احنا قلنا الكلام ده كده بالنص ده عشان وانت بتقول ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبقى متصور انت بتقول ايه قصدك ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم البسمله عنوانها في أصول الوصول من صحت بدايته صحت نهايته فالأمور ببداياتها ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة البداية عشان كده بسم الله أي عمل أيها الإخوة نريد أن نبدأ فيه ونشرع فيه فلا بد لكل مخلوق بشر في البداية من أن يستحضر شيئا يعينه على الانطلاق لازم كل إنسان في بداية أي عمل يعني أنا دلوقتي هتكلم هكتب لازم وأنا ببدأ في دماغي حاجة أنا بستعين بيها تكمل لي العمل ففي انسان يقول لك انا معلش ما اقدرش اكتب غير اما اركز يبقى معتمد على عقله ما اقدرش اكتب غير اما اكون واكل كويس ما اقدرش اكتب غير اما اكون قاعد على مكتبي ما اقدرش اكتب غير اما اكون قريت شويه الاول ما اقدرش اكتب غير اما تكون زوجتي جنبي اكون مرتاح نفسيا اكون سامع حاجة مفيدة اكون نايم كويس هي دي البداية بداية العمل عشان كده السحرة لما جم يرموا حبالهم وعصيهم وقالوا بايه بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون الموضوع ده موجود في نفوسنا كلنا ان احنا لما نيجي نعمل حاجة اه اما نيجي نبدا حاجه بنعملها بحاجه الباء هنا للاستعانه لازم في استعانه لازم وانت بتقدم طلب عشان تعمل حاجه مستعين بحاجه لازم الاستعانه دي النهارده لو ما كانتش بالله فسد العمل بسم الله باسم الله احنا عمالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما احناش فاهمين الموضوع هي القضية ايه باسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه يقولوا ان الباء هنا لابد لها من متعلق الباء حرف جر حرف الجر انت احنا عارفين ان في عندنا جمله وشبه جمله جمله وايه او شبه جمله صح كده الجمله اللي هي مبتدا وخبر او فعل وفاعل شبه الجمله اللي هي حرف جر ومجرور او ظرف ومضاف اليه دول اسمهم ايه شبه جمله مش جمله ليه حرف الجر ده ضعيف فلازم يتعلق في حاجه يتقوى بها فيقولوا ان الباء هنا لازم لها متعلق يعني انا دلوقتي لما اقول بسم الله الرحمن الرحيم دي مش جمله دي مش جمله صح كده آه. ليه انا اقول باسم الله الرحمن الرحيم طب بسم الله ايه ما تمتش الجمله ليه لان مفيش متعلق فالعلماء يقدروا هنا ايه ان متعلق الباء محذوف فعل مقدر مؤخر يبقى محذوف مؤخر لئلا يتقدم على اسم الله شيء وفعل لأن الأصل في القضية الأفعال أنا لما أقول باسم الله الرحمن الرحيم باسم الله إيه ما قلتش حاجة بس لما أجي أقرأ أقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أجي أكتب أقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم إيه أكتب أشرب أقول بسم الله الرحمن الرحيم أشرب قال له إيه طيب محذوف ليه قالوا لأن الفعل أغنى عن ذكره مش محتاج ان انا اقول ان انا بسم الله اشرب هي بسم الله واشرب يبقى هو ده الفعل تم الفعل دون القول البداية يا جماعة سبحان الملك ان ربنا بدأ القرآن سبحانه وتعالى امرنا بالاستعاذة ثم بدأ بايه اول حاجة بسم الله والاستعانة يبقى استعاذة طردت الشيطان واستعانة استعنت بالله فانطلق في طريقي الى الله بسم الله باسم الله الرحمن الرحيم البداية دايما الامور ببداياتها ولاحظ لو احنا بدأنا حياتنا من ساعة بلوغنا ملتزمين كان بقى ده حالنا مش ممكن رواسب الجاهلية عمالة تجر فينا لورا ايام اللي احنا عشناها مش صح مش كما ينبغي مع الله عز وجل بتجر فينا لورا لان البداية ما كانتش صح فما بالك لو الانسان بعد ما بدأ الطريق لله بدأ غلط تاني بدأ الطريق نفسه غلط نسأل الله لنا ولكم العافية عشان كده قالوا من فضل الله أو من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن تتلقفه يد رجل من أهل السنة يدله على الخير ويعينه عليه تبدأ صح بقى دي المشكلة الكبيرة انك ضعت كتير ولما جيت تبدأ بدأت غلط كمان لما تبدأ على غير اسم الله تبدأ بقى على اسم الشيخ او اسم الجماعة او اسم الطريقة او اسم المنهج او اسم المسجد ما بدأتش بسم الله اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله هي دي البداية انك تبدأ بسم الله الله الله ان يبقى المستحوذ على كل اهتمامك اسم الله الله عايز تمثيله هو وتعبده هو وتطيعه هو وترضيه هو وتحبه هو وتستمتع برؤية وجهه هو دون غيره دي البداية بسم الله مهم جدا ان احنا نركز في بسم الله الرحمن الرحيم على بداية بالله مش بالهوى كتير من الناس قاعد لسه بيعمل دراسة هو هيمشي مع بتوع التبليغ ويخرج في سبيل الله ولا هيمشي مع بتوع آه، مش عارف ايه ويدخل النقابات والانتخابات ولا بتوع مش عارف ايه ولا بتوع ايه ولا بتوع ايه يا ابني بسم الله الله انت ادخل الطريق ده طلبا ليه الله وبعدين لما تعرف الحق هتعرف الحق مع مين ومش هيعرفك الحق الا الله ربنا قال كده كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الشاهد هنا وما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم خلاف بعلم انت بقى تيجي تفصل بين العلماء هو ده غرور الشباب احنا عايزين بسم الله تكون لك بصيرة فتكون لك هداية فتأتيك الإعانة بسم الله يقول ابن القيم عليه رحمة الله من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه النهاردة لو احنا هنبني عمارة ثلاث ادوار تحتاج اساس وعمارة عشرة ادوار تحتاج اساس تاني غير بتاع ثلاثة صح ولا لا طب لو عمارة عشرين اربعين خمسين انت عايز توصل فين الفردوس الاعلى من الجنة اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى من الجنة عايز توصل الفردوس الاعلى من الجنة شوف اساس اللي يوصل لاعلى درجة بقى ده اساس ايه بقى محتاج تأسيس الاساس على اسم الله يقول ابن القيم ومتى كان الاساس وثيقا حمل البنيان واعتلي عليه واذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه يعني لو الاساس متين وبعد كده حاجة من الحيطان وقعت الحيطان دي نعمل فيها ايه نهدها ونبنيها سهلة دي لكن المهم ايه المهم الأساس وإذا كان الأساس وثيقا ارتفع البنيان بثقة النهارده بقول للباشمهندس في حاجات تقيلة هتتحط هنا الحمل زي ما انت عايز الأساس في ثقة لكن لو الأساس مش متين معلش مش هيستحمل فلما يبقى أساسك متين تواجه أعتى الظروف وأنت عندك ثقة بمن توكلت عليه كنت في خطبة الجمعة اللي فاتت ثمرات التوحيد فمن ثمرات التوحيد الثقة بالله قالت له آه الله أمرك قال نعم قالت إذا لن يضيعنا مش هو الأمر خلاص احنا موحدين هو ربنا انا موحد انا بتعرف منه ملكه انا ماليش غيره موحد فابقى واثق فيه ان ماليش غيره هو يعلم ان ماليش غيره انا بقول له كده اقول له يا رب اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون انت تعلم اني غير مشرك انا موحد فماليش غير مش هقول يا حد غيرك فثقتي ان انت اللي هتجيب اللي انا عايزه مش حد غيرك ما انا بقول يمين ما بقولش يا حد تاني في ناس بتقول يا سيدة وناس بتقول يا حسين وناس بتقول يا بدوي وناس بتقول آه يا فلان وناس بتقول يا علان وناس بتقول فلوسي وناس بتقول معارفي لكن انا هقول يمين انت تعلم ان انا ماليش غيرك هي دي الثقة فيه الثقة فيه سبحانه وتعالى فالشاهد ان الانسان لما يبقى اساسه على اسم الله بسم الله يبقى عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كات وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت فالواجب على المؤمن ابتداء تصحيح الأساس وإحكامه هذه همة المؤمن والجاهل يرفع في البنيان من غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان هذا الأساس أمران صحة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأمره اثنين تجريد الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده الأساس ركنين اثنين توحيد المعبود وتوحيد المتبوع اللي هي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هي دي السكة من أولها بسم الله ثم الرحمن الرحيم مش بسم الله القوي المتين ولا بسم الله الجليل العظيم ولا بسم الله الغفور القدير وإنما الرحمن الرحمة فيها إشعار في البداية بضعف الإنسان وفقره وذله وفاقته وحاجته فيها إشعار بانكسار الإنسان وحاجته إلى رحمة من الله اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك الرحمة هي دي عشان كده بسم الله ايه الرحمن الرحيم الاثنين في الرحمة ولنا لقاء آخر إن شاء الله في التفريق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم ايه الفرق بينهم وليه الاثنين جم مترادفين هنا بعد اسم الله والتسمية بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله جل جلاله أن يجعل بدايتنا موفقة وأن يجعل آخرتنا عنده مرضية اللهم إنا نسألك توفيقا لما تحب وترضى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم عافنا من البلاء اللهم نجينا من الفتن اللهم إنا نسألك أن ترزقنا تمام العمل اللهم إنا نسألك أن تتم علينا نعمة أنت ابتدأتها علينا بغير إعانة أحد من خلقك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين